الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله وحشتوني حقيقي وبجد وحشتوني وانا بحبكم ومشتاق لكم و... ولم انسكم هتقولوا لي المهم دعيت لنا اه اكيد اكيد كلكم ويعني صارت لي دعوتان مركزتان يا رب أهل فضفضة حبايبي اللي بنلتقي كل جمعة يا رب يا رب لا تحرمنا هذا التجمع لأن لقاء سوق الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا فقلت له يا رب هي الجمعة وهي الجمعة فما تحرمناش نلتقي في سوق الجنة وترزقنا جميعا النظر إلى وجهك الكريم وأيضا يا رب أهل المدارج برضو حبايبي المدارج آه مجموعة المدارج اللي تدرجنا مع بعض في مدارج السالكين آه يا رب اجعل هذا التدرج إلى أن نكون عندك من المقربين آه الدعوتين دول بقوا ثابتين معايا وطبعا المذنبين من أمثالي والمساكين بيدعوا وعملنا اللي علينا ونسأل الله جل جلاله أن يستجيب وأن يتقبل لكن المهم أن أنتوا وحشتوني أه وبرضه ما زلت عمال ببص عليكم ها أه احوالكم مع ربنا ايه لا قول لي صحتك عامله ايه وانت اخبارك ايه مع ربنا واحوالك وانت قول لي احوال الرضا في قلبك اخباره ايه والبيت والعيال و- والهموم والمشاغل والدنيا واللغط الحاصل آه، انت فين من ده كله قول لي قول لي قول لي قولي لي اخباركم ايه وعاملين ايه في مصر هو انا مسافر انا بحبكم في الله ووحشني ونفسي ان آه، يعني اطمن عليكم بجد من قلبي ان آه، احوال قلوبنا آه، قلوبنا ما تهتش ولا تشتتت ولا تمزقت ولا ضاعت في وسط ال- الجو اللي اللي الناس عايشه فيه اليومين دول عايز قلوبنا تفضل متصله بالله ويفضل يقنا في انه لا يقدر احد على شيء الامر كله لله والتغيير ياتي من عند الله وقلوب ونواصي الخلق بيد الله فاذا علمنا ذلك ركنا الى ركن ركين لما نقول يا رب لما نقول يا رب ابقى عارف وانا بقول يا رب ان انا قلت لا يستطيع الحل الا انت ولا يقدر على اصلاح شان بشر في اي منطقه او مصر الا بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر فكرت كتير وانا جاي آه، اكلمكم في ايه انا بحبكم وانتوا وحشني بس حقيقي انا لسه ما زلت مفعم بمعاني الحج عارفين يا احبتي في الله زمان عملت كذا عمره كده وبعدين حجيت فاول ما حجيت إيه، طلع مني كده تلقائي آه، ببساطه وبفطريه وبعفويه لا لا لا لا لا, لا الحج موضوع تاني لا لا لا لا لا ما م- موضوع العمره ده مش هينفع لا ده الحج الحج مدرسه مدرسه حقيقيه وحقيقي مع آه، عجزي وكبر سني وشيخوختي وضعف قوتي آه، الحقيقه ان انا استمتعت السنه دي بالحج اكتر يمكن من سنين آه، اللي فاتت مش السنين كلها لكن السنين القريبه اللي فاتت كنت حسيت ان ايه ما- مش قادر لكن السنه دي كانت في متعه حقيقيه وكان في جمال وجلال ولهفه واذواق عاليه جدا في الحج السنه دي بطريقه عجيبه آه، لا ادري لما ولكن احيانا بيبقى آه، آه، رزق الناس اللي معاك يعني ما هو احنا قلنا قبل كده كتير سيدنا علي قام ي- يطوف ورا واحد شايل امه لعله بها يرحم فنفس الشيء احيانا تبقى الكوكبه اللي انت بتحج معاها فيها مرحوم هو فين مرحوم صحيح اه فيها مرحوم كان لنا واحد صاحبنا اسمه مرحوم آه فيها مرحوم فتلاقي الحجه كلها آه، ميسرة ولطيفة وفيها فيها حلاوة فيها متعة آه، قعدت أفكر أكلمكم في الليلة دي بس عايز أبدأ الأول قبل ما عشان هنساها ديك قبل ما أنساها إن كثرة الأسئلة في الحج يعني فيش حد يشوف وشك ازيك يا شيخ عامل إيه وحشنا سؤال ممكن أسألك سؤال كتير قوي الأسئلة ومن أخطر الأسئلة اللي واجهتني السنة دي ان الناس آه، بتسارع الى الغلط بمعنى النقطه دي عايزين نركز عليها لانها مهمه في حياتنا جميعا ال- بعض الناس يجي يقول لك انا آه، لبيت من غير ما احرم ليه ما هو انا كان آه، في الحته الفلانيه عشان انا جاي آه، يعني عمل هيخلوني اقلع مثلا مثلا يعني ده مثال طب انت ليه بتغلط قبل الغلط ما تحرم وتدخل وربنا يكرم فاذا اضطررت انك انت آه، تخلع ملابس الاحرام وترتدي الملابس الاخرى يبقى هي ديك الضروره حصلت آه، ده بيفكرني باللي حصل النهارده في صلاه الصبح الواد معاذ ابني ربنا يهديه ويهدي ابوه آه، آه، إن- صلى بينا الصبح فبدا بسوره السجده فما قدرش يكملها صوته راح وغشلق وركع وسجد ما كملش السوره فجه في الركعه الثانيه راح بادئ بقى من في سوره الانسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون طب ليه ما تجيب السوره من الاول برضه وبعدين وقت ما تتعب وما تقدرش اركع لكن ليه بتغلط من الاول وتختصر هي نفس الشيء كده انك انت تجد بعض الناس بيغلط قبل الغلط او بقت ظاهره ان يقول انا هاذنب وبعدين اتوب الكلام ده خطر جدا لان قلنا انا كاتب في مدرسه الحياه الجمله ايه الاستئذان في الخطا اكبر من الخطا الاعتذار عن الخطا اسهل او ارجى في القبول عن الاستئذان من الاستئذان في الخطأ يعني ما تقوليش لو سمحت انا هشتمك وبعد كده اعتذر لك يعني هي دي ما ينفعش انك انت تغلط تستأذن انك تغلط يعني عايزين يقر وكثيرا ما اسوق ايات الرجاء واحاديث الرجاء الحديث الجميل اللي, اللي انا كنت مفعم بيه يوم عرفه يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي دي يعني آه، كانت آه، ممخمخة في دماغي قوي ولا أبالي يعني بقول إن ربنا جل جلاله لا يبالي يعني آه، هؤلاء الناس كلهم الملايين خمس ملايين اللي حجوا السنة دي دول ولا ستة لو وقفوا على باب آه، غني عنده ملايين وبيقولوا له ادينا جنيه احنا مطلوب منك جنيه جنيه واحد ريال مش كل واحد ريال هو ريال واحد هل يشق عليه انه يرمي لهم ريال فالله عز وجل يغفر لهذه الملايين ولا يبالي ولا يبالي يعني لو ان ك- ويستجيب دعاء هؤلاء الكل ولا يبالي بس مش معنى كده مش معنى الحديث ان ربنا بيقول لك اغلط اغلط وتوب لا ده بيقول لك ما تغلطش لو غلطت هعذبك ولكن ان غلطت وتبت هغفر لك يبقى اذا غلطت اخطات وغلطت يبقى هغفر لك اذا استغفرتني وتبت الي لكن ما بقولكش غ- اس- إيه- ما يشجعكش مغفرتي وسعه رحمتي انك تغلط اجتهد انك ما تغلطش فنفس الشيء هنا بقول بس ان بعض الناس بيغلط ابتداء و- و- وهذبح وعشان كده كتير آه، والآية دي برضو كانت آه، آه، كانت بتلمع على طول قدام عينيا وفي قلبي ان بعض الناس بيقول إيه بنقول اللي ما بيتش في مزدلفه واجب يعني اللي ما يباتش يعمل ايه آه، يجبر هذا الواجب بدم طيب خلاص هذبح خروف وما باتش قلت له كده خروف ايه يا ابو خروف خروف ايه انت انت فرحان بخروف ب 370 ريال ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 700 خروف 100 ناقة والناقة بسبعة 700 ولم يكن عليه إلا واحد أنت فاكر أن أنت بتذبح خروف لن ينال الله دماؤها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أنت فرحان أنك تقول لي هذبح خروف إيه، خروف إيه يا أبو خروف مش عايزين منك خرفان احنا عايزين منك التقوى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يناله التقوى منكم ربنا بيحبكم يا مسلمين يا موحدين يا اهل السنه ويريد منكم فقط ان تتقوه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم اخوتي معلش تعالوا معايا انا عايز اروح تاني تيجوا نروح تاني عايزين نروح تاني وتأملوا معايا هذا المشهد المهيب المتكرر كل سنة في حياة الأمة اسمعوا بقى يا ريتنا جبناها معانا عبد الباسط وهو بيقول وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق نخبة من كل فج عميق تفد حتى تفد كل أطياف الأمة آه، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا مش عايزين نشبه بقى أو نقارن بقى أو نقول لك بص للمنظر في الحج وبص لمنظر أي تجمع في الدنيا للمسلمين برضو حتى شوف الحج الله يعني لو اتفرجت في التلفزيون لسه النهارده الصبح بعد صلاه الفجر وانا طالع معدي كده فشفت الكعبه وال... والناس بتطوف منظر مهيب الواد عمرو اداني شويه آه، ماتيريال بيقولوا ها آه، الحتت بتاعت لقطات من يوم عرفه وقدام مسجد نميره والناس اللي قاعدين على جبل الرحمه وال آه، لا لا لا سيبك من دي ده وانا راجع في السياره في النفره من عرفه لمزدلفه وانا ببص على الناس اللي ماشيه وهي تملا الوادي الله الناس دي كلها نخبه منتقاه منتقاه كله جاي بتاشيره دول متنقيين احنا دايما نقول الجمله اللي بيقولها لنا السواقين اصلها مش للحسابين دي للموعودين ما بتجيش بالحسابات ده هي اللي وعد جه اللي لبى جه هذه النخبة تأتي كل سنة لتجدد ولادتها فاكرين بقى يا عم مدني الله يرحمك انت ما حجتش ليه يا مدني ال- ربنا يهديك ويتوب عليك يا ميداني ال ال ال ال ال ال هذه الفئة أو النخبة تأتي لتجدد ولادتها فاكرين لما اتكلمنا عن ولادة القلوب أهو الواحد بيروح هناك يتولد من جديد من الحاجات اللي تكسف ان هو ياخد مراته تولد في امريكا ولا في الغرب عشان المولود ياخد الجنسيه حاجه تكسف لا تجوز شوف بقى لما يروح واحد بقى انا رايح ليه ها رايح اتولد رايح اتولد من جديد وتعود الى قومها مواليد جديده كانه تجديد دماء الامه الحجاج دول ناس جديده انا قلت لهم كده هناك في منى قلت لهم عايزك ترجع انسان جديد تاريخ ميلادك الجديد 10 ذي الحجه 1432 هجريه ده تاريخ ميلادك الجديد اللي اللي لما ترجع مصر يقولوا ايه ده هم بدلوه في السعوديه ده اتغير ده بقى انسان جديد مولود جديد عايز عندك بعد الحج يبقى في حاجه اسمها قبل وبعد كان وبقى كان قبل الحج وبقى بعد الحج بقى انسان تاني مختلف تماما ايه الاخلاق السوفت دي ايه الاخلاق الجميله الرائعه ايه الطيبه دي ايه الهدوء النفسي والامان ده ايه الجمال الخلقي والخلقي ده ايه الروعه دي ايه الرضا بالله اللي انت فيه ده ايه الانشغال بربنا اللي انت جيت بيه ده حاجه جديده تجديد في دماء الامه عارف عارف انا دايما آه، ب... انا بحب الكعبه فدايما لما ببص لها زي ما حد بيبص لحد بيحبه فلما اروح يوم آه، العيد يوم النحر والاقيها غيرت بقى الكسوة القديمة ولبست الكسوة الجديدة الله الكعبة دي رمز للأمة كلها بتغير كسوتها كل سنة فيبقى في الكعبة رصيد رصيد العبق الأصيل والتاريخ الجميل الصبح يوم العيد اما تبص على الكعبه بقى والكسوه الجديده والذهب الجديد بقى عمال يلالي كده آه، الحزام ده آه، الطوق اللي بي بي بي بي آه، بيزين جيدها ج- بهاء الزينه وجلال النصاعه ورونق الجده ال- ال- الحرير الاسود الجديد بيلمع بقى والذهب الجديد بيلمع و... ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي ايه الجمال ده ايه الروعه دي ايه ده هذه على طول انا انا ب- كنت بقول كده انك تقف قدام الكعبه ما تتحركش افضل باصص كده لحد ما احس ان الكعبه دخلت جوه قلبي وانا عمال ابص واتامل و- و- واتامل بقى ده كده وكده وكده آه، شويه ناحيه الحجر و و- والبياض الجميل وشويه ناحيه الركن و- وكم حجر اللي باينين وشويه ناحيه الحجر وبعدين عند الباب الله عند الباب كنت بقول لاولادي وهم بيطوفوا آه، كل ما تعدي ناحيه الباب قول لربنا كلمه معدي عند وانت بتطوف السبع اشواط معدي عند الباب كده ايه بحبك يا رب وانت معدي تاني نفسي انظر الى وجهك الكريم يا رب وانت معدي تالت انت بتحبني يا رب وانت معدي رابع يا رب ماليش غيرك يا رب كل ما تعدي عند الباب انا معدي على باب آه، الحبيب اقول له كلمه سبحان الله العظيم حقيقي حسيت في الحج السنه دي ان يوم العيد آه واحنا نافرين من من مزدلفه المنى اقلب الصفحه حسيتها دي اقلب الصفحه صفحه جديده من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه بددت الصفحات الغابرة اقلب الصفحة كانت صفحة يعلم بها ربنا نسفت سيئات السنين احرقت معاصي الدهور تبددت كل الآفات تطايرت كل الخطايا اقلب الصفحة كأنك تفتح صفحة جديدة مع الله مولود جديد صفحة جديدة أجمل شيء في الحج قلت لهم في حاجتين في الحج ما ينف... مش موجودين في أي وقت ولا في أي مكان في الدنيا إلا للي حضر عرفة الأولى يقينه أن الله غفر له حقيقي المعنى ده كنت يعني هيفتتني لما مالت الشمس للغروب يوم عرفة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا يا بلال اسكت الناس اسكتوا وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير سكت الناس وسكتت الجبال وسكتت الدنيا وسكتت الطيور وسكت الكل محمد يتكلم صلى الله عليه وسلم الكل سكت شش. وانا عايزك تحس بالصمت الرهيب ده لو رحت عرفه تحس عند المغرب ان في مولد هيصه الكل بيلم اصل هي يوم واحد يوم واحد يفرش الصبح يوم واحد لم المغرب الكل وازحام واتوبيسات ودوشه وشنطتي وبطانيتي وهاخد معايا ميه وهنروح مولد فين ابني فين اخويا فين مراتي فين في وسط الجو ده هس وسكت الكل وتكلم محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه لقد جاءني جبريل فاقرأني من رب السلام وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أنه قد غفر لكل من وقف بعرفة دي نمرة واحد اتنين وتحمل عنهم التبعات وقف بعرفة أحلى حاجة بقى إنك أنت لما عرفت الحديث ده النهارده سيدنا عمر خاف قال له يا رسول الله هذه لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لكل من أتى بعدكم إلى أن تقوم الساعة أجمل حاجة أن أنت عرفت الحديث ده النهاردة فلما تروح تقعد بعرفة تبقى على يقين أن ربنا غفر لك تماما هو ده حسن الظن بالله وهو ده قوة الرجاء اللي ما ت... لا يواتيك قلبك عليها إلا في هذا اليوم في اليوم ده ما ينفعش تقول اللهم لا تطردني اللهم لا تحرمني اللهم لا تخذلني اللهم لا تسلمني لا لا لا لا لا لا, لا. قل ادخلني في رحمتك في اليوم ده ما فيش اعوذ بك من شر هذا اليوم ما فيش شر اليوم اليوم ده فيش شر اليوم ده ما ينفعش تقول ما انزل في هذا اليوم من بلاء وفتنه و... لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما فيش في اليوم ده لا بلاء ولا فتنه ولا في اليوم ده بس يا رب انظر الي نظره رضا بس الحاجه الثانيه التبعات التبعات انا انا ب... انا بقول ان انا ما اقدرش اقول انا لا استطيع ان اقول لاحد هاخد حقي منك يوم القيامه ما اقدرش اقولها ما انا قلت ك- اللي يعرف القيامه ما يقدرش يقول لحد اخد حقي يوم القيامه واللي يعرف ربنا ما يقدرش يقول له انا هاخد حقي قدام ربنا هاخد هاخد حقي منك قدام ربنا انا مش عايز اخد حق من حد مش عايز انا مش عايز انا مسامح وعايز ادخل الجنه عدل كده لا اخد حقي من حد ولا حد ياخد حقه مني مش عايز هي دي تحمل عنهم التبعات ما حصلش ان تحمل التبعات الا في هذا اليوم معلش بعض الناس النهارده ع- يقول ايه يا عم الشيخ في ايه ما الحج خلص بقى ما ت- ما تقعدش توجع في قلبنا ع- عدت ما اغير حاضر هغير بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللي عايز أشير إليه يبقى قافل الميكروفون يا مدي آه، بقول ان موضوع الحد والكعبة وتغيير الكسوة اداني إشارة بس على أن التغيير سنة كونية على أن التجدد والتجديد واقع أن التحديث مصداقية وشفافية كل شيء في الكون بيتغير ال- الشجره بتغير اوراقها كل سنه ال- الكعبه بتغير كسوتها كل سنه ال- ال- ال- اللي يروح حج ويرجع يبقى غير وجدد دم الايمان في قلبه آه، آه، يروح عمره ويرجع دخل صلى وخرج في تجديد في الحياه في تجديد في حياه المسلم المؤمن يدفع الملل ويكسر جمود الحياة فمن وقف مكانه تأخر وسار ضد مسير الفطرة مرور الزمان يؤثر في الأمة يؤثر في الأمة آه، آه، فيأتي أوان التغيير لتضم الأمة إلى مجد ماضيها عز تألقها النهاردة أنا جاي أقول إن كسوة الأمة لما اتهرت جهل فقر ومرض وذل وتدنيس وعار وقهر وضعف نحتاج إلى كسوة جديدة كسوة جديدة علم قوه صحة عز شرف تعظيم نصر عدل لابد أن تفتح الأمة صفحة جديدة صفحة جديدة بمعنى الكلمة صفحة جديدة في اتباع الحق صفحة جديدة في آه، في في أن تنفصل الأمة عن أعدائها أن تحصل هذه المفاصلة صفحة جديدة ان يبقى في وادي مختلف في فكر مختلف صفحة جديدة في ان تبدأ الامة بعمل بانجاز لا تكتفي بالفرجة والمشاهدة لا يأس ولا قنوط الحمد لله رب العالمين انا قلت في خطبة عيد الفطر لقد انتقل ر- نقل ربنا جل جلاله الأمة خطوة إلى الأمام ولن تعود إلى الخلف الخطوة دي محتاجة للأمان أن تتبعها خطوات هذه النقلة الجديدة ينبغي أن تكون نقلة حقيقية نقلة فعلية ليست نقلة شكلية ولا نقلة صورية آه ال- ال- اللي فيه الأمة النهاردة مرحلة من مراحل المخاض من مراحل الولادة الجديدة ولكن على ماذا ستولد الأمة يعني ب- بإيه هتولد إزاي الولادة الجديدة هتبقى إيه هتبقى إيه أمة الإسلام آه للأسف الشديد أن بعض الناس ما زال يجامل على حساب الدين ما زال يقدم التنازلات ويتملق ال- ال- المخالفين ليرضيهم ولن يرضوا مش انا اللي بقول كده ربنا قال كده ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ربنا اللي قال كده ده قرآن يا جماعة قرآن كلام ربي ده هو ده الإسلام اللي ينقض الجملة دي أو يرفضها يبقى بيرفض ربنا لذلك بقول ان النقله الجديده آه لا شك انها آه ست يعني الو... و... آه، الام الولاده صعبه لذلك بنقول ان لابد من تحمل شيء من الالام في البدايه لازم اللفته في قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته امه يلفت النظر الى خطوره النشء واهميه النظره المستقبليه للامه مستقبل الامه ليه النهارده كل الناس يعني او كثير من الناس او بعض الناس باصص تحت رجليه ما بيفكرش غير في النهارده النهارده النهارده بص لقدام بص انت بتعمل ايه النهارده واللي انت بتعمله النهارده ده هيفسد علينا حاجات كتير قدام مستقبل الامه لابد من النظره المستقبليه خلي نظرك بعيد انت بتعمل ايه النهارده النظره المستقبليه ان تكون حساباتنا الامه الى اين شباب الامه الى اين بنات الامه الى اين مناهج الامه الى اين صحه الامه الى اين مقدرات الامه الى اين نظره مستقبليه حقيقيه لننظر احنا رايحين فين اللي انت بتعمله ده مودي على فين الطريق ده اخره فين احنا كنا بنتكلم النهارده في خطبه الجمعه ما احوج ما تحتاجه الامه اليوم قلت قائد فين العصايه تحتاج الى قائد قائد يقود الامه دي لكن القائد ده مش ان احنا نقعد نفكر اه مين ينفع قائد النهارده اه اه مين مين مين مين لا مش كده غلط قلت القائد ده يا عم سيلي الله يرحمك ويرحم ابوك وابويا وموتانا وموتى المسلمين آه القائد ده يبدا من ايجاد قائد للبيت البيت ده محتاج قائد البيت لما يغيب قائده ينطفي النور قائد البيت هنا هو الموجه وقلت كده بالحرف قلت واذا كان قائد البيت فاشلا فشل في ان يقود بيتا فهو افشل من ان يقود امه واذا فشل البيت ان ينقاد لقائد تفشل الامه ان تنقاد لقائد النهارده لو طلع قائد مين يمشي وراه قلت لما نوجد قائد البيت وبعدين قائد العيله عده بيوت وبعدين قائد المسجد اللي بي بي بيوجد آه بيجمع شويه عوائل وبعدين قائد المساجد وقائد العلماء وقائد الدعاه وقائد طلبة العلم ويجتمع هؤلاء القواد فيجدون قائدا قد غزا حبه قلوبهم فمكن في القلوب قبل أن يمكن على رؤوس الناس وربنا قال كده عن سيدنا يوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض طب مكن ليوسف في فين وهو لسه متباع جديد في قلوب العزيز وامرأته هو ده التمكين في القلوب الأول أن يمكن على قلوب أن يتوج على القلوب ابتداء هذا لا يكون إلا بهذه الوسيلة أن يوجد هؤلاء القواد فينبثق منهم قائد رباني يقود الأمة بعصاه يقود الأمة بفكره يقود الأمة بقلبه يقود الأمة بعمق أنا مش سامع كويس فاصل خد فاصل يا ولد ينفع
والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيع مدني الحلقة الحمد لله لكن آه، أنا أحبكم في الله يكفي الليلة آه، في أنني آه، كأني شفتكم كأني يكفي الليلة أن أنا فضفضت معاكم وقلت لكم فعلا كنت محتاج آه، أن أنا أرجع حنين الحج ومتعة ولذة وسعادة الحج بقيت آه، الأخيرة وهي الإصرار على تجديد النية وتصحيح السير لا بد من الإصرار على تجديد النية آه، النية في مشقة في تحرير النية في تجديد النية يعني جدد نيتك على انك ملازم طاعه الله جدد نيتك في انك تحب الله لله فلا يحب لذاته الا الله جل جل جلاله سبحانه وتعالى جدد نيتك وحررها والاصرار على آه، تصحيح السير انك انت تبت ولن تعود الى الذنوب ابدا مهما تكن الظروف جدد هذه النية وحررها وابدأ صحح سيرك مش عيب ابدا ان الانسان يصحح ايمانه ويجدد ايمانه ويصحح علاقته بربنا ويصحح علاقته بالاخرين ويصلح حياته من جميع اوجهها ده مش عيب العيب هو الاصرار على الخطأ العيب هو الاستمرار في الخطأ العيب او الكبر هو استمراء الخطأ يبقى لابد من الاصرار على تصحيح على تجديد النية وتصحيح السير الاصرار انك إيه تبقى مصر كل ما تغلط توب كل ما تغلط توب حتى ولو تبت في اليوم ألف مرة حتى لو غلطت في اليوم ألف مرة برضه خليك مصر على انك تبات تايب وما عليكش حاجة تصحيح السير يعني احيانا بعض الناس انا كنت بقول ل- ل- ل- لحد يعني ان مشكلة مصر ان فيها كل حاجة حتى في الدين فيها كل انواع الدين انواع التدين والحق واحد لا يتعدد لكن هتلاقي في مئة تدين والقضية انها مش اي دين وخلاص اهو دين اهو على دين لا ده احنا بنقول ان الحق واحد لا يتعدد يبقى مش هيقبل عند الله الا الحق الذي يريده والسؤال اللي هم بيظنوا انه شائك طب دين مين دين الاخوان ولا دين السلفيين ولا دين و... لا لا لا لا احنا نريد دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط ما ما بنقول لكوش امشوا ورا حد ولا اقبلوا من حد ولا اعملوا مع حد بنقول لكم ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم هذا هو الحق الوحيد وهذا البشر الوحيد الم... الذي امرنا باتباعه ومخالفته خطأ وضلال واتبعوه لعلكم ترحمون لذلك صحح سيرك انت ماشي في سكة اسأل نفسك انت رايح على فين ورايح ازاي اقف فرصة لتجديد النية وتصحيح المسير جدد نيتك في رؤية الحق جدد نيتك في طلب الحق جدد نيتك في العمل بالحق جدد نيتك في طلب رضا الله سبحانه وتعالى جدد نيتك في عدم اتباع الشهوات ولا الأهواء جدد نيتك وصحح مسيرك تصل إن شاء الله إخوتي معذرة خلصت الحلقة بسرعة لكن لقائي معكم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء بإذن الله حلقة كيف من أربعة لخمسة إن شاء الله بإذن الله تعالى آه، أربعة العصر والجمعة القادمة نلتقي في- في فضفضة على خير أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته